انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
كل يوم في جديد أخبار ومعلومات وقصص جهز قهوتك ويلا بينا هقولك أصل الحكاية نتكلم وندردش فيها بس خد بالك دي مش نشرة أخبار دي قعدة كافيه أنا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات أف أم
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم تلات الساعة سبعة ونص على تسعينات اف ام
يا أهلا يا أهلا مساء الخير منورين الكافيه أنا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم تلات سبعة ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات أف أم إحنا النهاردة الحلقة رقم ثلاثة في الموسم الثامن وزي ما اتعودنا آه، باجي ومعايا ضيف عزيز بيشاركنا أفكاره وجهزوا بقى فنجان القهوة وهقول لكم على طول سؤال الحلقة إزاي ممكن نشيل الحواجز اللي بيننا وبين ولادنا وإزاي نقدر نكون مصدر قوة وسند ليهم وإزاي في نفس الوقت نقدر نقلل من حالة الانتحار أو حالات الانتحار اللي بتحصل بسبب فجوة بيننا وبينهم أو إن مفيش حوار أو إن مفيش كلام عايزاكم تشاركوني على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك او تكلموني على رقم البرنامج 010427894 هنطلع اول فاصل وبعديه هرحب بضيفتي
كل يوم بيعدي واشوفك فيه بتكبر بتفاجئ ان صفاتي بتظهر فيك اكتر واكتر ابتسامتي وضحكتي والمشية وحتى تكشيرتي حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقة معايا قلبي ده كان خلاص قلب حجر دي مش كناية جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية فتحت بإيدك كل بواب الرحمة جوايا لما بحضنك واحس دقة قلبي جنب قلبك مية في المية ما حبيتش في الدنيا قبلك لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة قلبي بيرفرف واحس بألف حاجة وحاجة إحساس غريب جزء مني تحول إنسان بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش أمان وبدعي ربنا يحميك ويصونك هو الرحمن كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان ومش مكتوب لكون جنبك لآخر الامتحان عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد خليك واثق في نفسك عن حلمك اياك تحيد مهما سود الليل وطال هيطلع فجر جديد عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر واوعى تظلم مهما كنت قاتل ربك اقدر اوعى تفضح عيب انسان لو ربك ستر كما تدين تدان ما تضمنش القدر لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالوا لك مبروك تسلم ايديك عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب لكن لو كان شجر مثمر بيتحدف بالطوب لو يوم ذنوبك تقلد ارجع لربك توب ربك لو حبك هيحبب فيك كل القلوب
ورجعت لكم بعد الفاصل وافكركم بسؤال الحلقه ازاي ممكن نشيل الحواجز اللي بيننا وبين ولادنا وازاي نقدر نكون مصدر قوه وسند ليهم يعتمدوا عليه ودايما يلجأوا ليه ضيفتي العزيزه اللي منوراني في استوديو تسعينات اف ام النهارده الاستاذه رنا توفيق coach تربيه معتمد واخصائي علاج نفسي وارشاد اسري اهلا وسهلا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده اهلا بيكي انا اللي سعيده اكتر ميرسي ربنا يخليكي آه سؤال الحلقه هنوصل له هنوصل للجمله دي بس تعالي نبدا كده من الاول الزوجين او علشان يكونوا اب وام محتاجين يتاهلوا يعني الموضوع مش سهل اكيد طبعا هو يعني لازم يكونوا فاهمين ان هم مختلفين كل واحد فيهم جاي من بيئه مختلفه بمعتقدات مختلفه هم متوقعين ايه من بعض فمحتاجين يحطوا لنفسهم سيستم راعيين فيه الاختلاف ده احنا النهارده لما هنختلف ان انا معتقداتي عن التربيه بالشكل الفلاني وانت معتقداتك عن التربيه في الشكل الفلاني لما بنحطهم وبنحترم اختلافنا ببعض ايه اللي بيحصل ان احنا هنقدر نقلل الخلافات اللي موجوده في البيت اللي هي بيبقى سبب رئيسي في ان الطفل يطلع مشتت مثلا اه يعني مثلا طبعا هيتفقوا ده ده لازم يتفقوا عليها من البدايه قبل حتى ما مظبوط.
يبتدوا يفكروا ان هم يخلفوا لانه مظبوط.
اللي انا هسمح بيه ممكن تكون الاب مش بيسمح بيه صح او او العكس صحيح فالولد هيبقى مش عارف اسمع كلام مين يعني.
صح صح يعني مين فيهم ال- اللي صح ومين اللي غلط طيب ازاي يقدروا يوصلوا للمرحله دي من الاتفاق يعني ازاي يقدروا يقنعوا بعض حتى يعني انا انا عايزه اربي بالطريقه الفلانيه حتى لدرجه المدارس انا عايزه اعلم بالطريقه الفلانيه
ما هو بيحصل ايه ان احنا النهارده هنقعد مثلا احنا قررنا ان احنا نبقى زوجين فالاختلاف ما بيننا اصلا حتى في العلاقه نفسها احنا النهارده لما هنختلف هنتفق على ايه وايه الحاجه اللي احنا يعني في خط فاصل ده م- يعني ممكن ما نقدرش نتجادل فيه قوي تبقى اللي هي معتقدات الأساسيات.
قويه آه، آه.
و- اه او ممكن يكون معتقدات آه، قويه وايه اللي ممكن النهارده يبقى متاح ان احنا نتحرك فيه فانا النهارده آه، بالفرض هدخل مدرسه طب المدرسه دي شكلها يكون عامل ازاي للولاد مثلا اه ه- مثلا هدخل على قد امكانياتي ان انا هدخل مدرسه مثلا national طب انا عايزه international طب هنبتدي نقعد نتكلم ونحاول نوصل لحاجه في النص فكل حاجه اهم حاجه يكون موجود ما بيننا لغه الحوار طول ما لغه الحوار مفتوحه ودماغنا بتتفتح لافكار بعض و... و... واراء بعض ده ده في حد ذاته بينجح اي مشكله يعني يعني لو في مشكله موجوده بنعرف نتخطاها بمنتهى السهوله بيتهيألي دي بتبقى أول طوبة أول أساس عشان نعرف نربي بالظبط.
طب الولد والبنت تربيتهم زي بعض في حد أصعب وحد أسهل أنت شايفاها كده هو في اختلافات بس في المعتقدات السوية يعني أنا النهاردة مش عشان آم، في ولد اتولد ان هو مجرد ان هو ذكر بياخد صلاحيات اكتر من البنت لا هو ممكن يبقى في فروقات اه في التربية بس بسبب حاجات تانية يعني انا النهاردة ممكن اسمح بنتي ما بقدرش انزلها متأخر من البيت ليه لان مثلا ممكن يكون هتتعرض مثلا ل- لاذى خارجي هي مش مسؤوله عنه نظرا ان ممكن يبقى مفيش امان في الحته دي مضايقات اه بالظبط هسمح لابني هيتاخر ماشي ساعه ساعتين عنها مفيش مشكله أه، بس هي الفكره كلها ان انا انا سمحت له عشان هو ولد وهي بنت ولا انا سمحت له عشان هو النهارده هو خارج هو مسؤول عن تصرفاته م.
وفي نفس الوقت برضو انا بحط حته الامان بقى اللي هو يجي يحكي لي هو عمل ايه احنا مش عايزينه وهو خارج متحمل مسؤوليه قراراته يقع في سلوكيات مثلا ادمانيه لان صح.
في سلوكيات ادمانيه خفيه يعني مثلا ادمان ال games مثلا بينزلوا يلعبوا بلاي ستيشن مم.
فالموضوع ممكن يقلب لادمان طيب فهو في اختلاف اه في اختلاف بس ان انا احط معتقد سوي مش ان انا اقول عشان انت ولد ينفع تعمل كده وعشان انت بنت انت ما ينفعش تعملي كده لأن أنا كده بقى ممكن أخليها هي تبتدي تحس إن هي عايشة في المجتمع أو جوه البيت مقهورة إشمعنى هو بيعمل بالظبط وأنا مش بعمل بالظبط فبالتالي ده ممكن يعني يخلي فيه ممكن ادي للاثنين ثقه وممكن ادي للاثنين مواعيد هتخرجوا الساعه كذا هترجعوا الساعه كذا عشان يح... ما يحسوش حتى بالفرق ده بينهم بالظبط طيب الصداقه مم.
انت شايفه انه لازم تقوم بقى العلاقه بين الاب والام وولادهم على اساس الصداقه
الصداقة ده يعني من وجهة نظري إن هو موضوع الصداقة ده بيقلل قيمة ال- التربية نفسها مم.
تمام فإن أنا آخد الصداقة دي حاجة مهمة جدا عشان ببني عليها حتة الأمان بس ما ينفعش تبقى الصداقة هي محور العلاقة لأن أنا النهاردة دوري إن أنا أكون مثل أعلى موجه آه، مرجع صديق اه فانا الصديق في الاول انا محتاج يكون الدور ده فعال موجود بشكل آه، م- م- ظاهر عشان احسسه بالبيئه الامنه وبعديها لما هيجي يحكي لي على حاجه غلط مثلا هبتدي اخد دور ال- الموجه مم.
او المرجع لا خلي بالك دي ممكن توصلك لكذا خلي بالك انت ممكن دي توقعك مثلا في المشكله الفلانيه لا برافو عليك الحته دي آه كويسه انت ايه ده ده انت عملت زيي في الحته الفلانيه فانا حسيته ان انت بتعمل المثل الاعلى ليك فهو الصداقه يعني
مش بت- مفتوحه اه بالظبط مش مفتوحه لان انا محتاجه ان انا احط له حدود وحريه ميكس ما بينهم بس في نفس الوقت بيبقى في احترام متبادل ما بيننا اه مم.
يعني يبقى عارف ان انا آه، الام دي آه، صاحبته والاب ده صديقه برضه بالظبط.
صاحبه لكن في نفس الوقت مش مفتوحه بقى بالظبط يعني يعني برضو انا هفضل في الإ- في الاطار آه، ده الاب وده الام بالظبط طب ودي ما تضايقهمش يعني بيبقوا- هيبقوا عايزين يحسوا ان لا انت صاحبي او انت صاحبتي ما انا احكي لك بقى اي حاجه و- واقول لك اي حاجه ده ممكن يخليني الصراحه قصدي تقل او يخاف يحكي لا ما احنا قلنا في احتر... آه، الصراحه دي كويسه عشان تحسسه بالامان مم.
فانا هقبل... هقبلك بما انت عليه وده هنا انا بسدد احتياج نفسي مهم جدا عنده وهو احتياج القبول ان انا مقبول باخطائي اه فانا النهارده لو حسسته بالامان الصح ايه اللي هيحصل ان هو هيجي بعد كده يبقى جاي بيحكي لي عشان كصديق عشان ياخد رايي كمرجع وفي نفس الوقت ايه رايك ما يبقاش خايف كمان لان هو بالظبط.
لو خايف مش هيتكلم بالظبط طيب آه، عارفه ايه اللي خلاني فكرت اساسا في موضوع الحلقه انه آه، شفت مش هقول حوادث كتير بس هي الحادثه اللي حصلت و- وخلتني فكرت في الموضوع آه، كان في ال- وسموها اعلاميا يعني فتاه العريش آه، اللي هي كانت طبيبه في في مم.
الجامعه بتدرس واتعرضت لابتزاز من زميلها والبنت اللي حصل انها انتحرت فانا قعدت افكر وكتب كلام كتير انه هي طبعا ده من خوفها لانه اخذوا صورنا على موبايلها وما الى ذلك والموضوع ده يمكن اكون اتكلمت فيه قبل كده بس آه، الموضوع ملح هي هنا خدت القرار ده اولا خوف من الاهل وخوف من المجتمع خوف من الاتنين خوف ان محدش يصدق ان هي ما عملتش حاجه او ان هي مظلومه آه، ده اللي خلاني بدات افكر اللي هو العلاقه هنا مفصوله او العلاقه علاقه خوف فتفتكري اولا لو هي فعلا هي انتحرت ليه
هو احنا هنا عندنا شقين في الموضوع ده مم.
الشق الاولاني اللي هو اولهم ايه اللي وصل البنت لل... انها تتعرض للاستغلال وبعد كده الابتزاز تمام فاحنا هنا عندنا ثلاث حاجات ممكن يكون علاقه متوتره في الاسره او غير مستقره وده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه اه okay.
ان لازم ان احنا نحترم ان في اختلاف ونحط system نحترم الاختلاف ده صح في شق ال- ال- في نفس الشق ده عندنا برضو ان في احتياجات نفسيه ما تلبتش وهم صغيرين فمثلا عندنا آه، احتياج زي احتياج ان انا احس ان انا مسموع فانا هنا لو ما عملتش دور الصديق اللي فيها اسمع فيه الطفل صح.
إيه اللي هيحصل هيبقى بيروح ياخد نصيحة من حتة تانية بره فلما ياخد النصيحة كان يعني دكاترتنا بيقولوا لنا دكتور آه، محب ألفونس كان بيقول لنا إن المعتقد آه، بيصنع الحقيقة والحقيقة تؤكد ال- المعتقد فأنا النهاردة خدت معتقد من صاحبتي قعدت سمعتني فادتني النصيحة على قد فكرها هي أو على قد خبرتها هي وعلى قد كمان ممكن تكون البيئه اللي هي جايه منها اللي هي بالظبط.
مختلفه مثلا عني بالظبط فايه اللي هيحصل ان هي كده ادتني معتقد غلط هعمله في الواقع فلما اعمله في الواقع والاقيه ماشي هيحصل ايه ان انا باكده لنفسي فانا النهارده لو انا نرجع للحته دي ان انا النهارده ما لبيتش احتياجات نفسيه معينه بيحصل برضو ان ال- ال- الطفل بيتعرض من الصغر ان هو يبقى سهل الاستفزاز ما انا رحت حكيت لصاحبتي اسراري كلها طيب لو انا لبيت بقى الاحتياجات النفسيه دي باسلوب خاطئ يعني مثلا انا بحاول ان انا اسمع بس بسمع وانا مشغوله مثلا اه فايه اللي هيحصل هو وصل له ان تلبيه الاحتياج م- مش واصله له بالشكل المظبوط لا وجي في بالي حاجه تانية ان انا ممكن اسمعه وانا على طول مغلطاه او مغلطاها يعني فاهم لازم انت اللي عملتي تلاقيك انت ال- السبب يعني صح ففي الحاله دي هيبطل يحكي لي ما هو- بالظبط او ده هيخاف و- و- وده يدخلنا في حته الثقه ب- ب- بفروع الثقه بتاعتنا بس آه، خلينا نكلم الحته دي فانا النهارده لو ما لبيتش ال- ال- الاحتياجات دي صح ايه اللي هيحصل هيطلع شخص مضطرب لو انا ما لاحظتش سلوكياته هي فيها اضطراب ولا لا بيحصل ان هو بيفضل بيكمل بالسلوك ده بعدين آه، okay بي- في جزء تاني اللي هو جزء الانتحار نفسه ده بيكون بسبب الخوف الشديد وبحس ساعتها بالخزي كاني بالظبط زي الموقف اللي حصل لي وانا صغير و- وبقول لماما اسمعيني اسمعيني ما ما ما سمعتنيش سمعتنيش فالخوف مع الخزي هيعمل لنا ايه قله حيله فهو فبتلجا لحاجه زي الانتحار تلجا للانتحار ليه لان هو شايف نفسه خلاص انا قليل فانا ما بعمل الانتحار ده احساسي الشديد بالرفض ما انا انا اهلي رفضوني وانا صغير ما ما كانوش شايفين الحته دي لاحتياجي او دي الوسيله اللي هتخلصني خلاص من بالظبط.
المشكله اللي انا فيها بالظبط آه، احنا لسه مكملين آه، هنطلع بس فاصل صغير ونرجع لكم تاني نكمل هنستناكم
صوت رنة المفتاح في الباب ساعة ما توصل ومكالمة نص اليوم لما من غير دعاية تسأل والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وتتقل وحضنك اللي بنسى قبله ليه كنت بزعل رأيك اللي كله حكمة صوتك حفظته كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمته انت اللي انا رافعة راسي من ورا اسمه وسيرته بنت ابويا ويا بختي بعمري وياك عشته بيقولوا لي اني شبهك اني زيك حتى منك روحي روحك واخده قلبك في المشاعر والكلام بيقولوا لي بخبي لا تزعل عشاني واما في طريقنا نسافر ونشغل اغاني واما تشوف مني دمعة وتعمل مش شايفها بتخاف تكسفني وتحسسني انك كاشفها انت سندي انت ظهري وصاحب عمري كله لما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقوله يلي مهما كبر سني هفضل اعيش في ضله يا حبيبي يا رب خلي صوتك العمر كله
رجعنا لكم بعد الفاصل والموضوع مهم ومحتاج وقت طويل جدا بس احنا معانا تليفون الو الو ايوه اهلا وسهلا ازيكم مساء الخير معاكم عزه مساء الخير ازيك عزه الحمد لله اخباركم ايه الحمد لله انت عامله ايه انا الحمد لله كويسه اولا حبيت اتصل اهنيكي على الموسم الجديد بجد حلو قوي ميرسي ما ربنا كانش يخليك ينفع يفوت من غير ما اكلمك ربنا أتصل يخليكي بيكي، يا عزه ميرسي أهنيكي.
تسلمي يا حبيبتي ربنا يخليكي ربنا يخليكي ايه رايك في الموضوع اللي بنتكلم فيه الثقه بتتكلموا فيه ايه بس انا اتكلمت علشان خاطر انتوا بتتكلموا عني حد يتكلم عن حياه الناس كده عادي كده جماعه في حقوق نشر على فكره
آه ازاي قولي لي ازاي اصل انا طول الوقت كده مع ماما اه اعمل الحاجه تز... واقول لها تروح زلاني باللي انا قلته لها اقول لها مش هتكلم معاكي ومش هحكي لك حاجه تاني واروح اعمل حاجه اروح اقول لها فتزلني باللي انا قلته لها بالقديم والجديد بقى يعني تزلك لكم انت يعني- تخيلنا بتزلني بحاجه من ايام الثانوي تقريبا او الاعدادي ما ما هو يعني هي يعني هي بصي بتذلك يعني بتحكيها لحد ولا لا هي لا لا, آه.
لا هي بتزلني نفسها يعني اضطهاد بقى.
طب انت بصي كل بقى ما استاذه رنا كانت بتتكلم هترد عليكي هي لسه بتتكلم في القصه دي اللي هي اما احكي حاجه وبعدين فاكر لما كنت صغير إحنا أيوة، كنا- ايوه ايوه ايوه طول عمري كيناديه طول عمري ما بتسمعيش الكلام طول عمري بقول لك شمال تقولي لي يمين تق- كده يعني طول الكلام اللذيذ ده هو احنا هنا بنبني المفروض يعني لما بنيجي ن- نربي بنبني جسر الثقة بتاعنا بيكون آه، ليه مواصفات الثقة الحقيقية اللي هي بيكون ليها ثلاث أفرع الفرع الأولاني اللي هو عدم الإفشاء بالسر يعني أنا النهاردة ما عرفتش مثلا بنتي جت تكلمني في حاجة فرحت واخدة ال- الموضوع مكلمة وقايلة لباباها وقايلة لجدتها وقايلة وخالتها لخالتها و...
ح- حصل يا عزه ولا كان بينك وبينها لا بس؟
لا لا لا كان بيني وبينها بس يعني في اي مناسبه كده بنقول للناس الاخرين يعني اه ما- يعني هو مش بالظبط.
وقتي هو بعد كده يعني ما بنفتكر اه لما بتيجي مناسبه بالظبط الف- الفكره نفسها ان في الفرع التاني اللي هو آه، ان انا باجي ببقى ع- يعني بوسم يعني بقول مثلا ايه هي جت حكت لي وقلبها مفتوح وكل حاجه اه ما اصلك انت غلطانه انك عملتي كذا انت ابتدي بقى اقولها كلامي ده لاقها ما انت آه.
ده اللي بيرد كده ده يبقى قليل الادب والفرع التالت اللي متهيألي هي بتتكلم عنه ان استغلال المعلن ضد ال ال الابن او البنت ان انا النهارده عرفت معلومه فجيت بقى وقلت له واحنا قاعدين كده في قعده اه فاكر لما انت عملت كذا انت وصلتي انت فاكره من ايام ايه بقى انت وصلتي لايام ثانوي
ايوه ايوه انا بتذلني من الثانوي تقريبا عارفه ماسكه عليا زله من ايام ثانوي فاكره لما رحتي وما قلتليش ما حبيبتي كنت صغننه كبرت خلاص لا تفضل بقى تسلمي يا عزه ميرسي جدا جدا على اتصالك ميرسي جدا حبيبتي، حبيبتي حبيبتي، ميرسي ميرسي ليكي، كملي bye معانا bye.
okay يا حبيبتي مع السلامه أيوة. طيب دلوقتي آه، احنا كنا بنتكلم على البنت اللي انتحرت دلوقتي البنت لما بت- بتخرج تعرض مثلا لمعاكسه لتحرش لابتزاز لاي حاجه ليه دايما بنرمي اللوم عليها يعني ليه دايما بنبقى شايفينها هي الغلطانه ما هو بسبب المعتقدات الغلط ما بين ال- الولد والبنت مم.
مين الاضعف تفتكري مين يعني انا النهارده لو ولد أ- أ- اتعرض لموقف مثلا هو اتسرق في الشارع آه.
حد طلع عليه سرق وبنت تعرضت للاستغلال او حد جه أ- أ- هلوم مين الاول الولد ولا البنت كمعتقدات المجتمع هيبقى الو... البنت هي اللي آه.
بتلام اكتر هي اللي دايما شايفين ان هي الاضعف فانا خايفه من الفضيحه فبالتالي ان انا لو كلمت الام بقى لو جت تتكلم آه.
هتتوصم زياده ان هي هتقول لها ما انت اللي ما عرفتيش تربي بنتك آه.
ليه لان هي دايما البنت هي الطرف الملام بسبب المعتقدات اللي هي الغلط.
بالظبط بسبب معتقدات الغلط بالظبط لانه لانه ده بيخليها لو اتعرضت لاي حاجه خاف تقول بتخاف تقول آه المشكله بقى دلوقتي انه في بنات مثلا تعرضت ل- ل- ل- لتحرش او معاكسه في الشارع لما بتبتدي تتكلم وتقول لان البنات بقى دلوقتي شخصيه قويه وبقى عندهم الجرأه المجتمع اللي حواليها اللي في ال- اللي في الشارع او اللي في المكان بيبدا يدافع عن الولد او الشخص يقول لها إيه، ما انت اللي لابسه ما انت اللي انت اللي عاملة، لابسه انت ما- اللي عامله او خلاص بقى يعني آه، سامحيه ده زي اخوك يعني مش مثلا لا هنجيب لك حقك لا كده فانا فدي نقطه لازم تتغير برضو مجتمعيا اعتقد صح ولو احنا هنتكلم في حته ال- ال- المجتمع هو احنا ان احنا نصلحه في المجتمع ككل ده ممكن يكون يعني صعب شويه اه.
تمام مع ان دلوقتي الدول بدات يعني الدوله شغاله معانا في حته تصحيح المعتقدات يعني عندك وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الشباب والرياضه بداوا يفتحوا برامج توعويه خاصه بتصحيح المعتقدات ده كويس قوي ده كويس بالظبط.
جدا دورنا احنا ايه بقى دورنا ان احنا نحاول نتجه للاماكن دي او نركز مع ولادنا مع انتشار الوعي الفردي بتتكون حاجه اسمها العدوى المجتمعيه الايجابيه فدي اوكي اه فدي على المدى البعيد هتحصل ايه هيحصل انتشار وعي ايجابي فانا النهارده لو انا بدات رحت اتعلمت حاجه جديده او برنامج زي النهارده اتعلمت منه حاجه جديده هاجي ابتدي اطبقه هكلم صاحبتي هقول لها حضرتك مثلا لو هتعرفي حد هتقولي له فهيبتدي يحصل نشر الوعي ده فيبتدي المعتقدات دي تبتدي تتغير تبتدي تتغير ويبقوا شايفين انه شوفوا هنا مثلا دول ربوا ولادهم ازاي او ال- بالظبط المعتقد الصح بقى ايه بالظبط طيب وده اللي اتكلمتي فيه ان احنا محتاجين نبني جسر بالظبط الثقه بيننا وبين ولادنا هنبتديه من سن ايه او نبتديه ازاي ده انا عايزه ابني جسر بيني وبين ولادي يثقوا فيا الثقة دي بتتبني من أول علاقة ال- البيبي بمامته يعني النهاردة هو بيعيط هو ما بيعرفش يعبر عن أي حاجة غير بالعياط آه.
جعان هيعيط عايز يغير هيعيط فحتة الثقة بتتكون ودي نظرية اللي كانت لإريك أريكسون آه، بيقول إن هو أو من أول ما بيتولد لحد سنة ونص سنتين هو مفهوم الثقة عنده بيتكون في الجزء ده فأنا لو عيطت ماما هتجيلي ولا هتسيبني فيجي معتقدات زي سيبيه أوكي.
يعيط لحد ما ينام اه ده دي معتقدات برضه ده انش- ده غلط اه طبعا انا ال- الطفل بيعيط محتاج حاجه ما ممكن يكون بيعيط عشان هو مش عارف ينام لوحده أو عايز يحس بالأ- بالامان اه فاحنا بنسيبه يعيط لحد ما بييأس فبدا يحس فانا بدا ببنيها يحس طبعا ده, ده انا لوحدي بس بالظبط.
معقول انا ما- يعني من السن ده بيبدا يحس انه انا كده لوحدي بالظبط آه، ان هم في الفتره دي ما بيترجموش حاجه غير ال- بالعياط.
التلامس الجسدي ان انا اطبطب عليه آه، أوكي.
احسسه ان انا موجوده فهو هيعبر بالعياط وانا م- استقبالي ليه محتاج يكون ان هو ان انا اطبطب عليه احسسه ان انا موجوده ان انا اشيله ان انا ما ما أجيش بقى- تخافش حسسه بالامان بالظبط وان انا ابني ال- الثقه دي في بيئه امنه يعني انا النهارده عشان اعمل بيئه امنه جوها عامل ازاي أ- يبقى في ثقه وامان اللي هو ازاي النهارده لما يجي يحكي انا ما امسكش الحاجه دي عليه آه ما اوصموش ما اقول له اصل انت قليل الادب المفروض ما كنتش تعمل كده ما اجيش استغلها ضده اقول له اه لا اروح اقول لباباه فاكر هو اصلا كان قبل كده قال لي ان هو مش هيغلط مرتين ودي المره الثالثه فانا كان لازم اقول لك ف ده كده ده تهديد كمان الموضوع بقى فيه بالظبط.
تهديد ما هو ده اللي بيزرع الخوف الشديد اللي بيخلينا في الاخر هو خايف يرجع لي انا كمرجع لما قلنا دور الصديق اه اه بيأهل لدور المرجع ودور ال- الموجه فانا النهارده ده ب- ما بيبقاش موجود
طيب آه تفتكري الثقه عشان تتبني آه زي ما بيحكي لي انا كمان احكي له يعني مثلا م- مش كل حاجه بس أ- يعني احسسه ان انا بص انا كمان بحكي لك اتصور كان عندي النهارده مشكله كذا او تفتكري لو الاب والام بداوا يحكوا لل... للطفل او ياخدوا رايه حتى يعني حتى يحسوه ده انا باخد حتى لو موضوع بسيط يحسوه ده انا باخد رايك برافو عليكي هو ده كده احنا بن بنحسسه اننا القدوه اللي انت شايفه مثل اعلى بيغلط عادي هاخد قرار غلط آه. وازاي هفكر فيه وممكن يكون حله ايه وساعات والله ال- الولاد صغيرين يعني من سن مثلا 8 سنين وكده تيجي تسأل- تقول لهم على مشكله بسيطه انا اتصرف فيها ازاي هم ممكن يفاجئوكي برد اسهل بكتير من اللي قعدت تفكري فيه صح صح وده يخليهم وتفتكري لو لو انا قالوا لي حاجه وعملت بيها احساسهم هيبقى ايه لو لو قالوا لي مثلا انا رايي كذا ولقوني عملته ده ده احساس كبير جدا طبعا انا حسيته ان هو موجود يعني انا انت النهارده متشاف وبلبي له احتياجات وعندي نفسيه رأي، آه.
بالظبط. شاف وعندك راي ورايك ده انا ممكن ياثر عليا ان انا ارجع افكر فيه او كده فحتى بعلمه حته المرونه احنا ب... آه، تواصل ومرونه انا بسمع الكلام اللي انت بتقوله ايه ده ده انا ممكن كمان انفذ منه وكمان بتهيألي ده بيبني شخصيته مش كده يعني أكيد.
بحسسه ان انت لا ده انت كويس وبتعرف تفكر ويعني بالظبط يعني بديله ثقته في نفسه بتزيد بديله ثقته في نفسه مظبوط آه طيب ال- التصرف الصحيح ايه اللي يعملوه لو تعرضوا لابتزاز؟ يعني آه، ه- انا هقول آه، على فكره ال- الولاد بيتعرضوا لابتزاز زي البنات يعني ده بيتعرضوا ده انا بقى ابتدي افهمهم ازاي تصرفوا ازاي حد هو- ابتزكوا او بيهددكم انا دلوقتي حطيت ثقه بالاتفاق اللي احنا قلناه ثقه حقيقيه مم.
مش ثقه مزيفه وفي نفس الوقت حطيت بيها امانه انا محتاج لما يجي يحصل التصرف ده ويجي هيجي يحكي لي انا هحتويه ه- هفهم مشاعره النهارده لو هو حاسس ان هو غضبان غير حاسس ان هو زعلان غير حاسس- حاسس ان هو محبط فمحتاجين الاول نعرفه الذكاء العاطفي انت النهارده هحتويك وهسمع منك مشكلتك هنقدر نطلع منها المشاعر المظبوطه تاني حاجه انا هعملها ايه اخفف عنه ساعات بيبقى ال ال الولد مثلا او البنت تعرضوا لتنمر مثلا في المدرسه اه تمام.
ويجي يشتكي يقول لك- تقول له هو انت ليه ما اخدتش حقك انت المفروض تاخد حقك هو شتمك انت تشتمه هو هو اللي ضربك ضربك انت تضربه اضربه.
فانا محتاج هو دلوقتي اتعرض للاذى وهو ما عرفش يتصرف فكده هو في مهاره لسه ما اتعلمهاش اللي هو ازاي حسن التصرف في موقف زي ده ده موقف جديد عليه انا ليه بقى بخفف عليه الصدمه دي اه انت مش ذنبك هو ال- الولد عمل كده ودي حاجه طبعا ضايقتك بقر واعترف بمشاعره لانها فعلا موجوده بدل ما يجبتها بعدين آه.
لان انا بحاول احميه من الصدمات آه، انت كده قصدك اعترفتي بالمشكله انها موجوده اه قلت له ان آه.
آه. المشكله فعلا موجوده ليك حق تزعل او مثلا لو اتصرف غلط محتاجه ان انا اوصلها له بطريقه لطيفه ان هو اه انت بتعمل حاجات كتير كويسه بس الموقف ده ممكن تكون انت غلطت فيه عشان انا ما طلعوش شخص بيجلد ذاته طول الوقت طول الوقت صح م- بيبقى شايف ان هو مش عارف انا كده اللي بعمله صح ولا اللي بعمله غلط صح عندك حق طيب أ- بعد بقى ما خلاص افرضي دلوقتي حد بيبتزه اعلمه بقى ازاي ان انت مثلا زي البنت اللي هي انتحرت وحد واخد عليها صور او حاجه أ- ازاي ابتدي اعلمهم بقى لا ده على فكره ده في طرق قانونيه او في طرق ممكن نمشي فيها تاخد بيها حاجه ابتدي احسسه بقى انك لا انت ممكن تاخد حقك
ال- بطريقه صح صح الاهم من كده انا م- زي ما قلنا ان احنا بناكد البيئه الامنه هو المخ ال- الطفل ما بيفرقش ما بين الصح والغلط والحلال والحرام مم.
فالنهارده اي معطيات هياخدها بقى من المدرسه من ال social media من النادي من اي حته هو مش عارف هو الكلام ده صح ولا غلط انا دوري المبذول هنا ان انا اسمع منه عشان لما يجي يتكلم معايا ان هو شاف حاجه وهو شايفها انها عاديه انا عارفه انها مش عاديه وعارفه آه.
آه. نتيجتها ايه انا النهارده محتاجه ان انا اوجهه ما بلاش ابذل مجهود ان هو ما يخشلوش معتقدات اشيل ال social media ما يروحش النادي اقفل على نفسي لا طبعا ما اعزلوش طبعا بالظبط آه.
بالظبط فانا بخليه يحتك بس ببيئه الامان دي بيخليه يجي يحكي فبنبتدي نصلح المعتقدات زي ما انا النهارده لما حضرتك اتكلمتي في النقطه بتاعت ان المربي ممكن يحكي او يشارك بمشكله عنده فيبتدي هو يوجهه او يقول له مثلا حاجه وهو ينفع يعمل فيها آه.
فهو لما هيكون رامي رصيد معاه في الحته دي اكيد هيكون ده متبادل معاه لما يجي المره الجايه ف ه- هيتعود بقى على المدى البعيد ان هو لو حد جه ابتزه هو مش خايف من حاجه ما هو اساس الابتزاز والاستغلال الخوف والخوف اه بالظبط لان هو عارف انه انه في سند انه بالظبط هيجري جري على البيت يحكي لحد وي... ويلاقي حد معاه بيقول له مم.
طيب لو احنا عايزين نقول أم، يعني أه، هو بصي مش عايزه اقولها كده بس ساعات بحس انه الناس بتبقى حاسه ان البنت أه، دي حمل يعني انا خايف عليها لدرجه ان انا أه، انا حاسس انها حمل وبحسسها انها حمل انا خايف عليها لحسن يحصل حاجه انا خايف ازاي اشيل ال... اشيل المعتقد ده عشان عشان هي احسسها او تبقى شخصيه قويه طيب خلينا نقول احنا يعني بنبص بنبص لنص الكوبايه الفاضي مش بنص ال- مش بنبص لنص الكوبايه المليان فانا النهارده في من ضمن اخطاء التفكير ودي لو قرينا بيها على الانترنت ان انا بتخطف في المستقبل فانا متشائم وشايف في المستقبل ان البنت مثلا هيطلع لا دي بالنسبه لي حمل فانا عايز اجوزها خلاص واخلص واقفل وأخلص.
الموضوع اه اه لا محتاج ان انا اعرف ان ده اولا المعرفه اللي هو تصحيح المعتقدات آه.
آه. زي ما قلنا ان ان حتت كتيره قوي ممكن اخد منها المعتقدات السليمه وابتدي انفذها على ارض الواقع هنفذها بخطوات بسيطه يعني انا النهارده آه، ابني جاب درجه وحشه في الامتحان انا براقب آه، افكاري النهارده قلت ايه ده ده بعدين هيطلع فاشل ده مش هيخش جامعه كويسه اه يبقى انا كده اتخطفت في المستقبل فبالك بقى لو البنت اه okay دي لو نزلت هيحصل وهيحصل ولو سبتها بالظبط.
هيكون وهيكون يعني احنا بن... احنا بنعمل سيناريو بالظبط.
وحوار. وده إيه، لكن لو احنا اعتبرناها انه لا انا عندي بنت وعندي ولد والاثنين زي بعض والاثنين مسؤولين مني والاثنين مسؤوليه عليا ومحتاجه اكد ده بنماذج انا محتاجه اشوف نموذج مثلا لو في واحده ما اتجوزتش او في واحده حصل معاها اي حاجه ايه اللي هيحصل ان ان ان بعدين هي برضو ما حصلهاش مشكله يعني هي لما ما اتجوزتش ما حصلتهاش ما حصلش مشكله مشكلة.
وناجحه وزي الفل وزي الفل صح فمحتاجه ادور بس ابذل مجهود ان انا ادور على نماذج تطمني
انا احنا اعتقد احنا كنا محتاجين ساعه او وقت اطول كنت مبسوطه جدا ان انت معايا يا أنا استاذه أكتر رنا والله.
واتمنى ان احنا نتقابل مره تانية شاء الله.
ونكمل مناقشه الموضوع كبير ومهم آه، هستناكم الثلاث اللي جاي سبعة ونص مساء في الكافيه على 90 اف ام مع السلامه